من رسالة معلمنا يعقوب نفكركم تاني الرسالة دي رسالة كلها توصيات عملية وأول إصحاح كان بيتكلم عن التجربة وبعدين اتكلم عن التلمذة للإنجيل الإصحاح التاني كان بيكلمنا عن الإيمان العامل واتكلم عن خطية المحاباة الإصحاح الثالث بدأ يتكلم عن اللسان أظن خلصنا اللسان مش كده وصلنا لغدا عدد 12 والنص الثاني إصحاح ثلاثة هيتكلم عن الحكمة من هو حكيم عدد 13 احنا 3 13 من هو حكيم وعالم بينكم فليري أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة ولكن إن كان لكم غيرة مرة وتحزب في قلوبكم فلا تفتخروا وتكذبوا على الحق ليست هذه الحكمة نازلة من فوق بل هي أرضية نفانية شيطانية لأنه حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل أمر رديء وأما الحكمة التي من فوق فهي أولا ظاهرة ثم مثالمة مترفقة مزعنة مملوءة وأثمارا صالحة عديمة الريب والرياء وثمر البر يزرع في السلام من الذين يفعلون السلام كل المنطقة دي تتكلم عن الحكم يبدو ان كان وسط فيهم يعقوب ناس بتدعي الحكم من الناس الكبار يعني او الاغنياء اللي وبخهم في اصحاح اتنين ناس شايفة في نفسها انها حكيمة فقال لهم الحكيم بينكم من هو حكيم وعالم بينكم يعني اللي شايف نفسه بيفهم وحكيم فليري أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة يعني يثبت أنه حكيم أن تكون تصرفاته دايما حسنة والحكمة تبان في الوداعة بتاعت الحكمة يعني يتصرف بحكمة وديعة أو بوداعة حكيمة أو بحكمة زائد وداعة يعني يورينا بدل هو شايف في نفسه انه حكيم يورينا حكمته دي انه يتعامل في كل المواقف يحل كل المشاكل بوداعة يعني اول معنى عاوز يشاور عليه معلمنا يعقوب ان الغضب ليس من الحكمة لان الحكمة الحقيقية حكمة وديعة الغضب ما بيحلش مشاكل تلاقي مثلا الام تزعق في ولادها عشان يذاكروا هل دي طريقة حكيمة؟ الحقيقة طريقة مش حكيمة مع ان كل الامهات بتعملها لكن ما حدش بيذاكر بالطريقة دي لكن ممكن تبقى في طريقة تاني اكثر حكمة واكثر وداعة في واحد يدخل في موقف ويتزنق يقوم يزعق يقول هاخد حقي بدراعي ويزعق مين قال ان دي حكمة ده مش حكمة فليري اعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكم فأي حكيم يبقى غضوب يبقى مش حكيم أي واحد شايف في نفسه أنه حكيم إن كان خبرة الأيام أو عنده حكمة روحية أو من كتر القراية شايف في نفسه يعني أنه حكيم وعالم أولا لازم يفحص نفسه هل هو وديع حكمته دي فيها وداعة ولا غضب إن كان غضب ما يبقاش حكيم في اعتباره والحكمة مش مجموعة أفكار وقرايات وثقافات وخبرات الواحد خدها في حياته الحكمة كمان تبان في التصرف من هو حكيم وعالم بينكم فليري أعماله بالتصرف الحسن بدل أنت حكيم وريني بقى هتعمل ايه في الموقف ده هتتصرف ازاي هتضطرب وتتهز هتقول ايه هتغضب وتنفعل هتعرف تفكر ولا هتتلخبط فليري أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكم يبقى الآية دي بتعلمنا حاجتين إن اللي شايف نفسه حكيم يثبت حكمته في وداعة الحكم فالحكمة وديعة واللي شايف في نفسه حكمة أيا كان مصدرها لازم يثبت الحكمة دي بالتصرف بالتصرف لأن أحيانا الواحد يخدع في نفسه يفتكر نفسه انه لانه راجل كبير وشاف كتير حكيم هيوضح لنا بعد كده ان الحكمة الالهية او الحكمة كفضيلة مش بالضرورة تكون مرتبطة بالسن سليمان الحكيم خد الحكمة وهو شاب صغير وكان احكم واحد في زمنه هو ما عندوش خبرات الشيوخ لكن لانه خد حكمة الهية وكان حريص انه يطلبها من ربنا كان عنده حكمة اكتر من الشيوخ وفي تاريخ الكنيسة وفي قصص كتير قوي احيانا يكون واحد صغير احكم من واحد كبير تبان مثلا في قصة ايوب كان في ثلاثة كبار ايوب ده كان كبير في السن وقت ما تجرب ثلاثة اصحابه ناس كبار شيوخ جم يعزوه كلامهم كله تقيل ففضل شاب صغير قاعد يسمع الحوار الدائر بين الثلاثة دول وبين أيوب وبيقول أنا استنيت حكمة الأيام تتكلم بصراحة ما لقيتش في حكمة وتكلم هذا الرابع وكان شاب صغير فقال أحلى كلام وقال حكمة حلوة وسلم الموضوع لربنا وقال ما معناه ما أبعد أحكامك رب عن الفحص وطرقك عن الاستقصاء إذا الحكمة تبان في التصرفات الحكمة عندنا مش معلومات في ناس بيبقى عندها معلومات كتيرة قوي وقارية كتب كتيرة قوي أو عاشت سنين وشافت خبرات كتيرة قوي وبالرغم من كده تصرفاتها مش حكيم وفي واحد يلجأ في كل موقف إلى الانفعال والغضب برضه ما يعتبرش حكيم لأن الآية بتقول من هو حكيم وعالم بينكم فليري أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكم ولكن إن كان لكم غيرة مرة وتحزب في قلوبكم فلا تفتخروا ولا تنتفخوا وتكذبوا على الحق يعني لو واحد بيقول انه حكيم او شايف نفسه بيفهم وعنده غيرة مرة في قلبه لا يمكن يكون حكيم حكمة حقيقية برضو واضح انه بيخاطب فئة معينة في الكنيسة قد تكون نفس فئة الاغنياء اللي افتخرت على الفقراء في صحاح اتنين او اللي لسانهم متعب ومعوج اللي علق عليهم في اصحاح ثلاثة لان كتير من اللي يفتكروا ان هم حكمة يتكلموا كتير عشان كده في اصحاح ثلاثة قال لا تكونوا معلمين كثيرين يا اخوتي لأن اللي بيعلم كتير يفتكر نفسه وعنده كل الحكم فقال لهم اديكم علامة تاني تعرفوا كانت حكمة حقيقية ولا لا غيرة وتحزب لو في غيرة مرة ما تبقاش حكمة حقيقية يعني أنا لما أسمع واحد تاني يتكلم في أي قعدة وأحس إن كلامه أحسن من كلامي وغير واتغاظ تبقاش الحكمة اللي عندي حكمة حقيقية لو أنا شفت إنسان تاني بغير منه في ذكائه في حكمته في تفوقه في تميزه الغيرة المرة دي علامة عدم حكمة ليه علامة عدم حكمة لأن الحكمة الحقيقية نعمة من ربنا طب أنا بغير منه ليه وأنا فاكر الحكمة دي بتاعتي أنا وأنا بفتخر كأن الحكمة دي إمكانياتي أنا ومصدرها أنا فبتغاظ من واحد عنده حكمة أكتر مني يبقى أنا مش فاهم حاجة لو أنا حكيم صحيح هبقى عارف إن كان فيا حتة حكمة تبقى من ربنا وساعتها مش هغير من واحد تاني لأن أنا هغير منه ليه ربنا اللي اداني بداله لكن هي مش مني فبالتالي ما فيهاش التحزب ما فيهاش الغيرة المرة الغيرة المرة يعني ايه يعني واحد يغير من واحد فيتمرر يتمرر واحد يقول لك انا فلان ده واقف لي واقف في زوري مش ع... ما مش بحبه مش برتاح له ليه اصله دايما سابقني دي غيرة مرة لكن الكتاب بيقول الغيرة في الحسن حلوة يعني لما اشوف واحد بيصلي اكتر فروح غيران اقول انا لازم اصلي اشمعنى فلان اللي اكتر مني اهي دي غيره حلو لما الاقي واحد بيغير آه، واحد بيخدم اكتر فاقول يا سلام فلان بيخدم وسط كل الظروف بتاعته دي لا ده انا هغير منه واخدم فلان ده بيعمله مهما يعمله فيه ويفضل مجامل وقلبه واسع ويسامح الناس ما الغيره في الحسنى شوف واحد بيصلي اكتر واحد بيقرا الانجيل اكتر واحد حافظ ايام الخير كتير غير زي ما انت عاوز كل دي غيره مش غي... مش غيره مره دي فضيله انك تغير من الحاجات الحلوه لكن الغيره المره دايما ما فيهاش حب فانت متغاظ ان في حد سبقك اهي دي عدم حكمه الله عشان كده تبان ان كلمه حكمه دي زي ما تقولوا كده تجميعة الفضائل الروحية في بعض اسمها حكم حتى ان واحد من القديسين قال كل فضيلة بدون حكمة قد تتحول إلى رذيلة كل فضيلة بدون حكمة قد تنحرف وتتحول إلى رذيلة من هو حكيم وعالم بينكم فليري أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة ولكن إن كان لكم غيرة مرة وتحزب في قلوبكم فلا تفتخروا وتكذبوا على الحق الغيرة المرة تخنق الإنسان وكنت بقول أن الحكمة أن فضيلة بدون حكمة تتحول إلى رذيلة زي إيه؟ زي البساطة بدون حكمة واحد يبقى بسيط تلقائي إنسان بسيط وبريء زي الأطفال لو بدون حكمة دي تأذيه جدا وممكن تأذي اللي حواليه وتبقى سذاجة وتوقعه في مشاكل كتيرة قوي ويمكن تضيعه روحيا وتضيع أبديته عشان كده ربنا يسوع لما قال لنا أنا هرسلكم كحملان والحمل دايما رمز للبساطة وسط ذئاب قال بعد كده كونوا بسطاء كالحمام وحكماء كالحياة حطوا مع البساطة اللي في الحمل البساطة اللي في الحمامة حطوا معاها حكمة الحياة إذا كل فضيلة تحتاج إلى حكمة حتى حب الناس ممكن واحد يحب الناس بدون حكمة يأذي الناس طب أنت عارف إن ابنك بيطلب طلبات كتيرة أوي عشان بتحبه تقول له حاضر على طول الخط يطلع متدلع وما يقبلش إن الدنيا تقول له لأ في أي موقف يتعب في حياته دي كانت عدم حكمة لازم يتقال له لأ لازم يبقى فيه تأديب إذا حب بدون حكمة ممكن يأذي برضه إن كان لكم غيرة مرة وتحزب في قلوبكم تحزب يعني بتعملوا أحزاب يعني الحكماء ساعات يميلوا إلى بعض ودايما الحكماء دول اللي شايفين نفسهم حكماء يعملوا شلل ويقعوا مع بعض كنوع من التنافس بينما الغلابة تلاقيهم عادة ما ينافسوش بعض هينافسوا بعض في ايه لكن الكبار في الفكر والفهم والمعلومات والحاجات دي دول يقعوا في التحزب اكتر من الصغيرين لانها مش حكمة حقيقية دي حكمة مزيفة يمكن مصدرها شوية كتب ومعلومات لكن هي في الحقيقة مين قال عليها حكمة الحكمة تبان في التصرف الحكمة تبان في الوداعة الحكمة تبقى خالية من الغيرة المرة والتحزب فلا تفتخروا وتكذبوا على الحق يعني بقى اللي عنده غيرة مرة وتحزب ما يفتخرش ويكذب على الحقيقة يكذب على الحق هنا بمقصود بها ما يغشش روحه بدل جواك مرارة الغيرة ما تقولش أنا حكيم روح توب وقول له يا رب نظف قلبي واديني حكمة حقيقية من عندك أنا فاكر نفسي عندي حكمة وأنا ما عنديش حكمة لأني بغير غيرة مرة لأن جوايا تحزب وده لا يتفق مع الحكمة النازلة من فوق إذا الافتخار أيضا مش من علامات الحكمة لما واحد يقعد يفتخر بحكمته ما يبقاش حكيم يفتخر بعلمه برضه ما يبقاش حكيم لأنه في الغالب بيكذب على الحقيقة بيغش نفسه ويمكن يغش اللي حواليه الحكيم الحقيقي دايما متواضع الشخص اللي عنده حكمة من فوق دايما متواضع ده حتى في عرف العلماء العالم المتكبر يعني مش ما يحترموهوش لأنه يبقوا عارفين أنه مش فاهم الدنيا صح العالم المحترم تلاقوه دايما متواضع ليه اللي يقرا كتير قوي يعرف ان اللي ما يعرفوش اكتر من اللي يعرف اللي يقرا كتاب واحد يفتكر انه عرف كل حاجه اللي يقرا ألف كتاب يبقى متاكد انه لسه ما يعرفش كتير قوي فتلاقوا اللي يعرف حاجه صغيره يفتخر بقى انا قريت انا عرفت انا عندي لانه لسه مبتدئ فالافتخار علامة جهل مش علامة حكمة اللي يعرف كتير قوي يقرأ كتير قوي يميل جدا حتى في كلامه يقول ما يقولش أنا عارف أنا بقول يقول أعتقد وحتى كده في في عرف العلم يعني أن المثقف والحكيم في عرف الناس في كلامه يقول أعتقد والجاهل في كلامه يقول أنا متأكد طبعا احنا شعبنا كله متأكد انتوا عارفين لكن ما اقصدش يعني نغمة ال ال ان يجزم كده انا عارف انا عارف انا عارف ايه احنا كلنا ما نعرفش حاجات كتير قوي بولس الرسول كان راجل حكيم بالرغم انه شاف رؤى سماوية ودعي دعوة خاصة جدا بلقاء خاص مع المسيح له المجد وتحول إلى فيلسوف المسيحية وقوة جبارة وعمق روحي يمكن محدش في زمن وصل له يقول في كورنثوس الأولى إصحاح المحبة يقول الآن أعرف بعض المعرفة ويقول معرفتي بربنا أقرب إلى معرفة طفل بما يدور في هذه الحياة يا أنت بولس تقول كده أمال إحنا نعرف إيه بقى عن ربنا لما انت تقول انا كل اللي اعرفه بعض المعرفة عن ربنا ولكن حينئذ في السماء سأعرفه كما عرفني يعني انت اقول شايف انك ما تعرفش ربنا كفاية لا ما اعرفوش كفاية شايف ان لسه قدامك كتير كتير قوي ويجي فيليبي برضه يقول لا اعرفه ده فيليبي ده مسجون بعد خدمته ب 30 سنة وراجل كبير وبيشوف رؤى وحاجة عظيمة جدا يقول لا اعرفه لا اعرفه انت لسه عاوز تعرف المسيح هو انت لسه ما عرفتوش بعد العمر ده كله ادي الحكمة الحقيقية ما يفتخرش يقول انا عارف ربنا اسكتوا كلكم وانا اللي اقول لكم الحقيقة لا الحكاية مش كده ان كان لكم غيرة مرة وتحزب وتكذبوا على الحق ليست هذه الحكمة نازلة من فوق اذا في حكمة مخشوشة تتميز بايه نراجع اولا تصرف غير حسن ثانيا غضب حكمة ميالة للغضب ما فيهاش وداعة ثالثا فيها غيرة مرة وتحزب رابعا فيها افتخار وكبرياء وكذب على الحقيقة حكمة غشاش دي حكمة غير نازلة من فوق بس دي حكمة يعني بيقولوا الناس عليها حكمة طب دي تسميها ايه يا معلمنا يعقوب بيقول لا هي حكمة أرضية نفسانية شيطانية يا ساتر يعني في حكمة في نوع من الحكمة يوصفها الكتاب هو يعني مصدرها الأرض الأرض بمعلوماتها بتربيتها بأفكارها بمبادئها نفسانية يعني إيه؟ يعني ممكن تكون فاهمة النفس البشرية فبتتحايل عليها عشان تتعامل معاها هذه حكمة فيها خبث يعني يعني الحكمة الأرضية دي تقدروا تقولوا عليها الخبث الدهاء المكر كل ده في عرف الناس يتسمى حكمة ما حدش هيجي يقول على نفسه أنا خبيث هيقول على نفسه أنا حكيم لكن هو عشان فاهم النفوس شوية فيعرف يدخل إزاي عشان ياخد مصلحته دي حكمة مش فوق دي حكمة أرضية نفسانية شيطانية يعني إيه بقى يعني ممكن يكون اللي بيحرك الحكمة دي كلها الشيطان نفسه أديكم مثل من الكتاب المقدس في واحد في الكتاب اسمه أخي كلمة واحدة أخي توفل ده كان مستشار داود النبي وقت ما كان داود ملك واتقال عنه في العهد القديم كلمة يمكن ما تقالتش على حد زيه قال كان من يسأل أخي توفل كمن يسأل الله يعني استشاراته لا تخيب أبدا وكان مستشار حربي كمان فكان كلمته عمرها ما تنزل الأرض لما أبشالوم قام على داود أبوه وحب ياخد منه المملكة وداود في التضاع انكسرت نفسه وخرج حافي هربان وخد كل حبايبه بالميات ماشي انشغل ومشورة هتضيع الدنيا أبشالوم عاوز راس أبوه وصل كده الشيطان اللي جواه يعني أو اللي بيحركه كان عاوز يموت داود أبوه بأي ثمن عشان يضمن أنه يقعد ملك ويستقر فقام داود وهو مكسور قدام ربنا ومتذلل وباكي قال له يا رب حمق مشورة أخي توفل يعني مشورة الراجل ده حمقها حمقها يعني خليها مشورة حمقاء فلما أبشالوم يدخل ويقعد وبتاع يجيبوا أخي توفل قول يا أخي توفل تعمل إيه شير عليا أعمل إيه عشان أضمن إن الشعب يمشي ورايا ما يرجعش لداود لأن عارف إن الشعب كان بيحب داود الملك فخايف بعد يومين ثلاثة يرجعوا يقولوا إيه اللي عملناه ده قال له أول حاجة أقولها لك شوفوا بقى مشورة الحمقاء دي مشورة الشريرة قال له ادخل إلى سراري أبوك سراري أبوك اللي هم الجواري الخاصين بداود النبي في عيون الشعب يعني خلي الشعب عارف انك انت حاجة اسمها صعدت على سرير أبوك اعتديت على حرمته يعني ده التعبير يعني ودي حاجة أصلها جارحة جدا في عرفهم زمان وده في كل جيل فيعرفوا ان الواقعة اللي بينك وبين أبوك دي مش هتتصلح أبدا شوفوا المشورة ما فيهاش أي حاجة روحية طبعا دي مشورة أرضية شيطانية قام سمع كلامه وعمل كده قال له اعمل ايه تاني قال له لم اللي معاك واطلع وراه جري قبل ما يرتاح وقبل ما يلم الناس وهات راسه وراس كل اللي معاه كان في واحد من أصحاب داود كان بيحبه فداود قال له خليك يا حشاي موجود في القصر انت ما تجيش معايا يمكن ربنا يستخدمك مع ان حشاي ده كان عاوز يطلع مرة وده كان صديق داود قوي وكان رجل حرب فربنا بقى لأنه استجاب لصلاة داود قال لهم اديني مشو... ادوني مشورة كمان الراجل التاني أظن كان اسمه حشاي الأركي فقال له معلش يا جناب الملك أبشالوم أنا شايف المرة دي أخي توفل ملوش حق أنت عارف أن أبوك رجل حرب من يومه داود يعني والرجالة اللي معاه بيحبوه جدا مستعدين يعملوا أي حاجة عشان يفدوه وعارفين الجبال والمخابئ اللي فيها ولو طلعنا وراه دلوقتي هيستخبى هو ورجالته ومش هنعرف نجيبه أبدا وهيبقى عددنا غير متكافئ و... وهنضيع الوقت أنا رأيي ناخد لنا أسبوعين ثلاثة نلم كل الجيش وكل الشعب ونطلع وراه حتى لو احتمى في منطقة نمسحها خالص من الوجود هو كل ده عاوز يعمل كده صاحبه يهرب هو ورجالته تو مشورة حشاي مش مشورة أخيته راح شنق نفسه من الغيظ شوفوا الحكمة الشيطانية حكمة شيطانية لمجرد مرة ما خدوش على كلامه من الكبرياء شنق نفسه من الكبرياء ازاي ما ياخدوش على كلامه وطبعا رتجاب لصلاة داود وحمق الرب مشورة أخي توفل احنا في الصلاة لو تاخدوا بالكم في صلاة المؤمنين أبطل مشورتهم يا الله الذي أبطل مشورة أخي توفل يعني لأنها مشورة شريرة ولأنها مشورة مبنية على حكمة بس حكمة شيطانية محتاجة تدخل إلهي عشان تبطل لأن مفعولها صعب ومؤذي مين اللي يبطل ده ربنا له كل المجد بالصلب ادي مثل من الحكمة اللي في عرف الناس كانت حكمة كان أخي توفل ده يقعد في أي حتة يقول أي كلام كل الناس تقول يا سلام إيه العظمة دي حكمة أرضية نفسانية شيطانية مثل تاني للحكمة الشريرة كان في واحد من أولاد داود اسمه أمنون وتعلق قلبه تعلق مريض بواحدة اسمها ثمار ساعتها كان له صديق من أصحاب الحكمة يقول له يعني أنت ابن الملك وقاعد بتحب من بعد ومش طايل اللي أنت عاوزه إيه ده؟ أنا أقول لك تعمل إيه؟ تمارض وخلي أبوك يجي يسأل عليك فأقول له أنا عاوز ثمار تيجي تخدمني وأكل من إيديها لأني عيان وتبقى في إيدك تعمل اللي أنت عاوزه حكم شر كلها خبث وسمع لكلام صاحبه الشرير وسقط واعتدى على أخته وكان خراب في بيت داود كل ده بسبب الحكمة الشريرة إذا إحنا عندنا في كل جيل في حكمة شريرة بتقابلنا في واحد يوصيك حاجة أنا بشوفها الحقيقة في المشاكل الزوجية كتير قوي ربنا يحفظ كل بيتكم إنه يبقى في زوج وزوجته اختلف والشيطان ابتدى يلعب بوسطيهم يجي واحد بقى ايه في ودان كل طرف يقول له ازاي يقول لك كده وفين كرامتك وفين حقوقك كزوج وفين حقك كزوجة وهو يعني عشان احنا عشان ادينا له فرصة يعمل ويفتري طبعا كل الكلام اللي انا بقوله ده حكمة أرضية نفسانية شيطانية مش هتعمل غير الخراب لكن يجي واحد روحاني يقول لهم انتوا ولاد ربنا ده احنا نعمل اي حاجة بس يبقى فيه سلام ده الواحد يوطي راسه ويتضع وينسحق بس البيت ده يكمل لان في عهد مع ربنا ده احنا اه اه نسمع كلام ربنا مهما كلفنا ده انت واحد مش اتنين ده شيطان دخل وسطيك ولازم نطرده بالصلاة وبالصوم وبالتوبة وبالاعتراف وبالجهاد لازم نطرده هذه حكمة روحية إذا الحكمة الأرضية دي منتشرة جدا والناس بتلجأ لها للأسف كأنها بتلاقي حاجة ثمينة بينما هي مدمرة حكمة أرضية نفسانية شيطانية لأنه حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل أمر رديء طالما الحكاية فيها غيرة وفيها تحزب هيبقى فيه تشويش على صوت ربنا وهيبقى فيه كل أمر رديء برضو دي ممكن تحصل حتى جوه الكنيسة صدقوني يحصل تحزب مجموعة تبقى لها رأي ومجموعة يبقى لها رأي حتى في الخدمة من الحكمة ان هم يبقوا مجموعة واحدة وجسد واحد ويتنازلوا لبعض ويقبلوا بعض ويحبوا بعض وما و... يتمسكش كل طرف كده برأيه على حساب الطرف التاني لكن كل واحد يدعي انه فاهم والتاني مش فاهم خلاص مش هيتفقوا ابدا وطالما مش هيتفقوا يدخل الشيطان على طول الشيطان اجمل جو يشتغل فيه عدم الاتفاق هو ده الجو اللي يعرف يشتغل فيه طول ما احنا بنحب بعض الشيطان ما يعرفش يدخل ابدا طول ما نبقى مش متفقين الشيطان لازم يقعد معانا لان ده الجو بتاعه هو غاوي الحكايه دي غاويه مع انه هو في شغله بقى المسيح له المجد نبهنا لسر من أسرار مملكة الشر قال لنا الشياطين ما يقعوش مع بعض أبدا لأنه مملكة تنقسم على ذاتها تخرب وهم عارفين الحكاية دي ما فيش شيطان يزق أخوه أبدا الشياطين فيهم فضيلة يمكن فضيلة واحدة الفضيلة اللي فيهم إن هم جدعان جدا مع بعض ويتنازلوا لبعض ويتفاهموا مع بعض ويشتغلوا أحسن فريق في الدنيا فريق الشياطين من ناحية الشغل الجماعي لأن الغرض واضح قصاد عينيهم هلاك البشر لكن احنا بقى بحكمة مزيفة تلاقي كل واحد يقول أنا فاهم وأنت مش فاهم ونختلف ونعمل فرقتين هناك التشويش تشويش ليه؟ ربنا مش ممكن حد يسمع صوته في الجو ده محدش يقدر يسمع صوت ربنا في الجو ده خلاص لأن ربنا ما يحبش أبدا الجو اللي فيه خلاف وفيه خصام وفيه عدم اتفاق هنا ربنا يسيب البيت ويدخل الشيطان يقعد هناك التشويش وكل أمر رديء خلي بالكم بقى الحكمة الشيطانية والغيرة بتفتح باب لخطايا جديدة وأمور رديئة أخرى اوعوا تفتكروا الشيطان بيقف عند حد الشيطان يدخل من الباب وهاتك يا تنازلات وكل شوية خطوة لأسفل وكل شوية خطية جديدة وكل شوية حجة جديدة عشان تضيع اللي قدامه كل ده ابتدى ازاي لأنها كانت حكمة أرضية نفسانية شيطانية فيها الغيرة فيها التحزب دخل فيها التشويش على صوت ربنا وعلى الحقيقة ودخل فيها كل أمر رديء وأما الحكمة التي من فوق أيوة بقى الحقنا يا معلمنا يعقوب بالحل أو بالحاجة الحلوة الحكمة التي من فوق فهي أولا طاهرة تعرف الحكمة اللي من فوق طاهرة يعني ما فيهاش شر ما فيهاش عيب ما فيهاش التواء ما فيهاش أبدا الغاية تبرر الوسيلة دي تبقى مش طاهرة احنا عندنا الغاية طاهرة والوسيلة طاهرة الغاية مقدسة والوسيلة مقدسة ما ينفعش عشان توصل لغرض يبدو كويس انك تمشي في سكة مش كويسة لا حاسب حاسب لأن الحكمة التي من فوق أولا طاهرة ما تعرفش الغلط ما تعرفش الالتواء ما تقدمش فكرة مش سليمة حتى لغرض سليم اهو ده تعليم الدنيا الغاية تبرر الوسيلة دي كل الناس بتقول الكلام ده احنا عندنا ما نقولش الكلام ده نقول ايه كل شيء طاهر والحكمة التي من فوق اولا طاهر طاهرة في غرضها وطاهرة في وسيلتها وطاهرة في منهجها كل حاجة ماشية صح يا واحد يقول لك طب اكذب عشان ما يحصلش مشكلة لا حاسب دي حكمة مش من فوق ليه مش من فوق لأنها غير طاهرة ليه غير طاهرة لأنه بيقول اكذب والكذب ده خطية لا المسيح علمنا ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا وما زاد على ذلك من اللي هو الشيطان فانت لو قلت كلمة زيادة عن نعم ولا في الموقف ده يبقى مين بقى اللي ابتدى يتكلم دلوقتي على لسانك الشيطان يبقى دخلت في الحكمة الشيطانية إذا الوضوح حكمة طاهرة لكن الكذب طبعا حكمة غير طاهرة وحكمة أرضية هي أولا طاهرة ثم مسالمة عاوز تعرف الحكمة اللي عندك من فوق ولا نازلة من تحت ولا طالعة من الأرض ما بيحط لنا دلوقتي حكمتين حكمة أرضية نفسانية شيطانية شفنا ليها أمثلة وفي حكمة نازلة من فوق خلي بالكم احنا كمان اتقال علينا ان احنا ايه مولودين من فوق كان احد لا يولد من فوق لن يعاين ملكوت السماوات عشان كده احنا بالذات لابد ان نتحلى بالحكمة النازلة من فوق انت مولود من فوق فمعاك حكمة نازلة معاك من فوق حكمة الهية لكن الناس من التراب ومعاهم حكمة التراب اللي فيها الغش والالتواء والكذب والحاجات دي فانت بالحكمة تشهد على نفسك ان كنت ارضي ولا سماوي الحكمة اللي عندك تقول تقول لربنا انت تبع مين تبعه وعندك حكمة نازلة من فوق زيه ولا من الارض عندك حكمة ارضية نفسانية شيطانية فتاني وصف للحكمة النازلة من فوق مسالمة يعني غرض الحكمة دايما النازلة من فوق السلام الحكمة النازلة من فوق غرضها سلام الحكمة الأرضية لا طبعا لا يعنيها السلام مثل تاني الحادثة المشهورة بتاعت لوط وإبراهيم اختلف رعاة لوط مع رعاة إبراهيم لأن الأرض لم تسعهما من كتر ما ربنا غناهم طبعا لوط ده أصغر من أبونا إبراهيم كتير سنا وكرامة لأن أبونا إبراهيم هو المختار وهو يعتبر بمثابة عم وهو اللي على حسه ربنا باركه لما اختلفوا دخل صراع الحكم جه لوط بحكمة أرضية وقعد قدام عمه ده ومستني عاوز اخد حقي انا عاوز حقي أنا ليا في الأرض زيك أنا المفروض الرعاة بتوعي يشتغلوا كلام بتاع البشر لقينا حكمة أبونا إبراهيم مسالمة أول كلمة ابتداها في القعدة الصلح قال له لا تكن مخاصمة بيني وبينك ولا بين رعاتي ورعاتك ده اللي احنا عاوزين نوصل له لا تقول لي حق ولا محقوق أنا بكلمك في حاجة تاني ما نتخاصمش هعمل أي حاجة وأقدم أي تنازل بس ما نتخاصمش دي حكمة اسمها إيه نازلة من فوق مسالمة مسالمة وقال لي أنا اللي هاجي على نفسي هتروح شرق أنا هروح غرب هتروح شمال انا هروح جنوب هاخد شعبي واروح جنوب اللي عمله ابونا ابراهيم في زمنه ده كان في لغة رجال المال والاعمال انتحار اقتصادي لان الارض ساعتها اخضر واصفر اخضر يعني الرعي هيشتغل والفلوس هتزيد واصفر صحراء يعني الرعي هيقف والفلوس هتخلص فطبيعي لوط لما جات له الفرصه هيختار ايه هيختار الأخضر هيضطر قصادها إبراهيم يروح الناحية التانية كلها صحراء طب يا أبونا إبراهيم أنت كبير طب اختار لنفسك طب مصلحتك طب سارة هتقولك إيه هتزعل منك كل ده نسيه وكل اللي حطه قصاد عينه لا تكن مخاصمة بيني وبينك أنا هعمل أي حاجة واتنازل عن أي حاجة بس ما نخسرش بعض دي حكمة إيه نازلة من فوق على طول حكمة إلهية دي مش حكمة البشر العاديين لوط كان عنده حكمة البشر فيقول فنظر رفع لوط عينيه الحكمة الأرضية كلها طمع قعد بس مصلحتي أنا فين طب عمك اللي متواضع اللي قال لك احنا اخوات وانت اساسا مش اخوه ده انت اصغر كتير من الكلمه دي مش تعمل زيه وتتعلم زيه وتقول له لا لا يا عمي ده انت بركتي انا مش ما سيبكش مهما حصل ده انا من غيرك ملياش لازمه ده انت اللي عملتني لا ده انا ما سيبكش وحتى خد كل الفلوس لا لا ده جات له فرصة وعنده حكمة أرضية وراجل فاهم في الرعي فاختار لوط لنفسه فاكرين اختار ايه سدوم وعمورة اختار سدوم وعمورة لأنها كانت أرض خضر يوصفها الكتاب كانت كجنة الرب كأرض مصر كان زمان مصر زي الجنة في الخصب يعني في الاخر القصة يحصل ايه سدوم عمورة تتحرق ويخرج لوط خسران كل حاجة بسبب ايه الحكمة الارضية النفسانية الشيطانية طبعا لو واحد من حكماء هذا الدهر يقعد مع لوط ابراهيم يقول على طول ابونا ابراهيم ده مغفل سامحوني في التطاول ولوط ده واعي حكيم عرف ياخد حقه عرف يطلع كسبان طب بصوا على القصة اللي اخرها أبونا إبراهيم يبقى أغنى واحد في الأرض وكل البركة فيه وربنا يكتر الوعود بسبب حكمته الروحية ولوط يطلع خسران كل حاجة هذه الحكمة الأرضية وهذه الحكمة النازلة من فوق أولا طاهرة ثم مسالمة مترفقة الحكمة الأرضية لا تعرف الرفق سامحوني في التعبير المشهور قانون لا يحمي المغفلين لأنه قانون أرضي أما القانون السماوي والحكمة السماوية فترفق بالخطاة تترفق بالضعف لأنها حكمة نازلة من عند ربنا والله محب ربنا أب طيب فالرفق طبعه فالحكمة اللي جاية من عند ربنا أولا طاهرة ثانيا مسالمة غرضها سلام ثالثا مترفقة واحد بيحل المشكلة وانت بتحلها خليك حنين على الناس ترفق باللي قصادك ما تقولش هو الصح كده والغلط كده وخلاص واللي قدامك ده بني آدم له طاقة ترفق بيه غلط طب وبعدين طب ما انا بغلط وانت بتغلط خليك مترفق عشان كده تلاحظوا ان زي ما اتقال الله محبة احنا بنقول ان المسيح له المجد هو اقنوم الحكمة والمحبة تتأنى وترفق وهنا كمان الحكمة تتوصف انها مترفقة كل ده يساعدنا نقيس نفسنا عندك انهي نوع من الحكمة الأولاني أرضية نفسانية شيطانية فيها تحزب فيها غيرة فيها افتخار فيها كذب على الحقيقة فيها غضب الكلام اللي في الأول ولا عندك حكمة نازلة من فوق مصدرها ربنا أولا طاهرا فاش غلط أبدا لا في الوسيلة ولا الهدف ثانيا مسالمة غرضها دايما السلام ثالثا مترفقة مذعنة الإذعان يعني الخضوع أو الطاعة أو التسليم أو التفاهم الحكمة الأرضية دايما معاها كبرياء فتلاقي اللي شايف نفسه حكيم ما يسمعش لحد لا يزعم لأحد لا يخضع لأحد حتى لو اللي قصاده له حق عنده أو له حق عليه أو كلامه كويس أو ملوش غرض لكن الحكيم والعالم بطريقة الدنيا لا يزعن لا يعرف الخضوع أبدا طب والممتلئ حكمة روحية لا مفيش مانع يقول حاضر حتى لو حكيم أيوة حتى لو حكيم شفنا في المؤتمر بتاع موسى موقف غريب جدا بين موسى وكان ساعتها راجل كبير قوي في السن عدى التمانين وامتلأ بالحكمة لأنه ده ماشي مع ربنا ومعاه عصاية بتشق البحر وتعمل كل حاجة وشاف ربنا كده في العليقة وبقى إنسان روحاني عظيم يجي له يسرون حماه كاهن مديان يقوم يسرون يشير على موسى يقول له أنا شايف إن في حاجة غلط في النظام بتاع الخدمة بتاعك ده بيقول لموسى أعظم نبي في التاريخ بيقول له أنت قاعد من الصبح بالليل ما قعد الشعب كله قصادك عمال تحل مشاكلهم الناس يا عيني واقفة على رجليها بال 12 ساعة وانت بتهلك انا اقول لك حاجة تاني اختار ناس تلاقي فيهم حكمة ويكونوا بعيد عن الرشوة واعمل رؤساء خمسينات ورؤساء مئات ورؤساء الاف ورؤساء عشرات الاف وعلمهم الشريعة صح وخليهم هم يتصدروا لحل المشاكل الصغيرة وانت اقعد للمشاكل الكبيرة والسلام أم موسى قال له حاضر عجبته الفكر رجع لربنا قال له اعمل قال له اعمل موسى كان ممكن يقول له معلش يا صرون أنا أنا بقعد مع في الجبل مع ربنا عيني عينك أنت تطلع مين اللي هتشير عليا ده أنا بتكلم مع ربنا وصرت كليم الله بكلمه كده زي ما واحد بيكلم التاني أنت اللي هتيجي تقول لي أعمل إيه لكن موسى الذي امتلأ حكمة من فوق أذعن وخضع لأن الحكمة النازلة من فوق متواضعة عنده حكمة عظيمة جدا وحلم وفضائل لكن ما عندوش مانع أبدا يخضع ويقول حاضر وحتى ممكن يعتذر ويقول أخطأت مش من الحكمة أبدا أن الواحد يتصور أنه ما بيغلطش الحكمة الأرضية لأنها مليانة كبرياء تخلي الواحد يستكتر يقول سوري تلاقي واحد ما يعرفش يعتذر ليه أصل أنا حكيم أنا بعرف أنا بفهم أنا كبير طب يا كبير ده أنت مشاكلك بتكتر طب أنت يا حكيم مش عارف تعتذر ليه هو أنت ما بتغلطش هو جواه بيقول ما بغلطش لكن الحكيم حكمة روحية يقول لا أنا بغلط ويكون ممتلئ حكمة روحية يقول أنا ضعيف يقول أنا أسمع الكلام أنا ما أسمعش الكلام ليه هذه الحكمة الروحية أولا طاهرة ثم مسالمة مترفقة مذعنة مملوءة رحمة هي شبه مترفقة شوية بس يمكن بدرجة إيه أكتر كمان يعني ترفق بالناس ترفق بالخطاة وارحم الناس الحكمة الإلهية كلها رحمة الإنسان اللي واخد حكمة من ربنا يميل دايما إلى الرحمة موسى الأسود بعد سنين طويلة من حياته في الصحراء في البرية بقى قديس مشهور وكل الأباء في البرية بياخدوا بركته وفي راهب أخطأ خطية كبيرة وهيعملوا له مجمع يحكموه فراحوا بعتوا لأبونا موسى الشيخ العظيم تعالى يا ابونا موسى اقعد رئيس للمجمع عشان تحكم لنا على الاخ ده عارفينه كله حكمة وعارفينه شخص روحاني وعارفينه هيحسبها صح وهيحكم صح اتأخر شوية ابونا موسى الأسود واجتمعوا كل الآباء ومستنين أبونا موسى يوصل ودخل أبونا موسى العجوز شايل كوم رمل على ظهره ومخرم القفة اللي فيها الرمل شوية خروم فالرمل عمال يدلدق من وراه ف وهو داخل على الجلسة شايل الرمل بالمنظر ده فكل الناس شافت فقالوا له ابونا انت بتعمل ايه ايه اللي انت شايله ده ثانيا شايل رملة اللي مهما كان غرضها عمالة تدلق من وانت مش دريان قال لهم بالظبط هي بتدلق وانا مش دريان انا كمان شايل خطايا كتيرة بتدلدق من ورا ظهري وجاي اقعد هنا عشان احاكم اخويا على خطية قدام عيني كلهم بصوا في الارض وعرفوا هو عاوز يقول ايه من الاخر فهموا انه لازم نترفق ونمتلئ بالرحمة غلط خلاص يا ابا ربنا يسامحه ونحتويه ونديله فرصة تاني لانه قال لهم هذه خطاياي تركتها وراء ظهري تنسكب وجيت ابص على خطية اخويا شوفوا الحكمة المملوءة رحمة كان ممكن يقول لا ده يستاهل و و بالراحة في حكمة نازلة من فوق أولا طاهرة مسالمة مترفقة مذعنة مملوءة رحمة وأثمارا صالحة الحكمة اللي تيجي من فوق دايما ثمرها صالح دايما بركتها كتير دايما خيرها كتير الحكمة اللي نازلة من فوق دايما تلم البيوت دايما تربي الأولاد في خوف ربنا دايما تكسب الناس لربنا فيها ثمر وثمر صالح بينما الحكمة الأرضية مخربة لأنها شيطانية تسمع لكلمة من إنسان تضيع الدنيا تسمع كلمة من شخص روحي تخلص أنت وأهل بيتك لو سمعت الكلام بتاعه لأنها كلمة نازلة من فوق وحكمة نازلة من فوق مملوءة رحمة وأثمارا صالحة الحكمة النازلة من فوق فيها ثمر ثمر الثمر ده ممكن يبقى سلام الثمر ده يبقى هدوء الثمر ده يبقى محبة الناس لبعض الثمر ده يبقى نجاح في حياتك الثمر ده يبقى تربية أولادك حلو كل ده اسمه ثمار صالح دي تطلع من الحكمة النازلة من فوق عديمة الريب والرياء الحكمة النازلة من فوق لا تعرف الريب الريب اللي هو الشك الحكمة الأرضية ماشية على منهج أرضي أن تسيء الظن بيك إلى أن يثبت عكس هذا تلاحظوا كده في الناس يقول لك أصل واعي واعي بيقصدوا بيها إيه يعني ما بيثقش في حد طب وهي دي حكمة طب ده هيعيش خايف من خياله ايه جمالها انه يكون لا يثق في احد طب وماله لما واحد يخدعه مرة يبقى ياخد باله بدل ما يقعد يشك في كل الناس وممكن يشك في اقرب الناس وممكن يشك في نفسه وفي الاخر يتخنق من الحكمة اللي عنده حكمة ارضية نفسانية شيطانية مملوءة شك والشك هنا احد دعائم الحكمة الارضية يعني يقول له ده انت لازم تشك ده انت لازم تبقى واعي لكن الحكمة النازلة من فوق عديمة الريب يعني ايه لا ليه تشك ليه تشك الشخص اللي عنده حكمة نازلة من فوق يقبل كلمة ربنا بإيمان ويقبلها باتباع الشخص اللي عقله بقى هو اللي مديله الحكمة ما يصدقش بالساهل تيجي تحكي له معجزة يقول لك كلها تل ملفقة كلها كذب ليه يا حبيبي هو ربنا ما يعجز انه يعمل معجزات هم القديسين دول قليلين عشان يعملوا معجزات ما تصدق وخلاص ايه لزوم ان كل ما يقولوا لك حاجة تقول لا اشك اصل انت عقلك كله حكمة بس حكمة ارضية ارضية شيطانية فبتعطلك انك تصدق بينما يجي شخص بسيط يصدق ويمشي ورا المسيح هي نازفة الدم اللي سمعت عن معجزات المسيح كان عندها انهي نوع من الحكمه لو قعدت تشكت وقالت المسيح ده يعمل معجزات ازاي ده راجل لابس جلابية وشكله غلبان فين القوة اللي عنده طب انا مش هقدر احكي له مشكلتي وكانت قعدت مكانها لكن عندها حكمة بسيطة نازلة من فوق عديمة الريب راحت زرقت نفسها وسط الناس وقالت بس ألمس طرف جلابيته إن لمسته بثوبه هخف بهذا الإيمان الساذج بهذه الحكمة العديمة الريب خدت كل العذاب والمسيح طوبها وباركها ومشاها بسلام وكان فرحان بيها لأنها عندها حكمة نازلة من فوق عديمة الريب والرياء عديمة الرياء الحكمة الأرضية كلها رياء ونفاق عاوز تكسب اللي قصادك سوري في التعبيرات اللي هو اللي غني عليه نفق اقعد امدحه اقعد هديه عشان توصل لغرضك دي حكمة أرضية دي احنا مش بتوع كلام من دي الحكمة النازلة من فوق عديمة الرياء ما تعرفش الرياء مش معنى كده يبقى كلامك تقيل لا وماله شجعوا كل الناس شجعوا صغار النفوس لكن تقول اللي قصادك كلمة مش موجودة فيه خالص يبقى رياء تمدحه مديح كأنك بتمدح ربنا دي حكمة ايه دي دي حكمة أرضية نفسانية شيطانية خليك حكيم حكمة روحية شجعه صحيح لكن لا تتملقه لا تنافقه ده كده انت بتضيعه وبتأذيه ما يمكن الراجل ده محتاج توبة محتاج كلمة توجهه تنبهه انه ماشي غلط طب انت كنت ممكن تقول له الكلمة اللي تدخله السماء بسبب الحكمة الأرضية قلت له كلمة كملت عليه زقته في جهنم أكتر هو واقع في حبه لنفسه وشوية كبدين حكمة أرضية نفسانية شيطانية حكمة نازلة من فوق خلي ليك ثمار صالحة عاوز تدخله السماء قول له كلمة تشجيع لكن قول له كلمة حقيقية تفيده لا ترائيه عشان كده يسوع له كل المجد كان يقول مجدا من الناس لست أقبل ليه يا رب أصل مجد الناس كله حكمة أرضية كل كلامهم ده لا هيضحكوا عليا وأنا مش عارف الناس مجدا من الناس لست أقبل عشان كده المسيح كان يشجع جدا الناس والتلاميذ لكن كان لا يرائي أحد أبدا وكان في وقت يبقى كلامه شديد سمعان سمعان هو ذا الشيطان قد طلب أن يغربلكم كالحمط حاسب انت بتقول كلام يأذي وغلط ولما قال كلمة حلوة قال له تضاك يا سمعان ابن يونا لحما ودما لم يعلن لك أخيرا ثمر البر يزرع في السلام من الذين يفعلون السلام عاوز يبقى عندك الحكمة دي يلا انشغل بعمل السلام وانشغل بعمل البر لأن اللي هيعمل سلام هيمتلئ بثمر البر والسلام يعني اللي هيدخل في خدمة الناس اللي عاوز يصلح الناس اللي عاوز يقرب الناس لبعض اللي عاوز يعمل سلام لنفسه سلام في بيته سلام مع جيرانه سلام مع كل الناس ده هيمتلئ بثمر البر والسلام ده ربنا هيديله حكمة لأن غرضه حلو لكن اللي عاوز يكسب بس ياخد حكمة نازلة من فوق ليه هو مش محتاج بدل عينه على الدنيا دي مش ممكن هيبقى عنده حكمة نازلة من فوق الجزء ده جميل ويحتاج إلى مراجعة طويلة لأننا كلنا نحتاج إلى حكمة حقيقية نازلة من فوق أنا هقول تدريب صغير خلونا الأسبوع ده مع بعض نصلي دايما في سرنا في كل موقف يا رب اديني حكمة كلمة صغيرة أوي تقولها في كل موقف كل مشكلة تقابلك مهما كانت صغيرة قول يا رب اديني حكمة عشان الواحد فينا يفضل فاكر ان الحكمة مش من جواه الحكمة من براه هتبقى نازلة من فوق مش نازلة مش طالعة من تحت ناخد آية نحفظها